قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
تشاهدون الآن برنامج روائع التابعين مع الشيخ محمود المصري
حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين وابن المسيب سيد للسابقين هم كالملائك في السماء مطهرين روائع التابعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله بنجدد اللقاء مرة تانية مع تابعين جليل والحقيقة سيرتهم والمواقف اللي احنا بنحاول ان احنا نسلط الاضواء عليها اكيد ديت دروس تربوية جميلة جدا وعالية جدا بنتعلم من خلالها قد ايه الجيل اللي اتربى على ايد الصحابة والصحابة اللي اتربوا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم هي سلسلة من النور كلها بتوصل لبعضها انت بتوصل من الاصل من الشمس الكبيرة والشمس بتوصل للي بعدها واللي بعدها بتوصل للي بعدها ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال خير الناس قرني لانهم كانوا اقرب الناس للنور لنور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نور القران ونور السنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل ما تقرب من السنة ولذلك شوف هنقول ايه طب ما احنا بعدنا قوي ده احنا على بعد اكتر من 1400 سنة لا لان النبي حب يقرب لك المسألة صلى الله عليه وسلم فبيقول لك ما تحزنش اذا كنت انت بعيد في, في, في السنين او في العمر من بعد النبي عليه السلام لكن سنته موجودة وكتاب ربنا موجود فعشان كده قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض يبقى كان النور كله في عهد النبي عليه السلام أكبر قدر من النور في حياة الصحابة اللي كانوا قريبين من مصدر النور ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم طب والأجيال اللي جاية بعد كده في الكتاب والسنة موجودين قربوا هتنوروا قربوا ربنا هيكرمكم قربوا هتلاقوا نفسكم بفضل الله يعني فعلا خير أمة أخرجت للناس تعالوا نلتقي النهاردة مع تابعي جليل وهو صلة ابن أشيم العدوي الحقيقة الراجل ده قصته عجيبة جدا هو تابعي مخضرم تابعي مخضرم عاش في زمن النبي وأسلم لكن ما شافش النبي فلما ما شافش النبي اعتبر تابعي احنا قلنا ان الصحابة لازم يقابل النبي يؤمن ويموت على ايمانه لانه لو ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة خلاص ما بقاش صحابي هذا الرجل كان عابدا زاهدا كان من عباد الليل وفارس من فرسان النهار كان بيصلي من حبه للصلاة كان مولع جدا بالصلاة وقراءة القرآن وقيام الليل والصيام لدرجة يا جماعة انه كان يفضل يصلي لحد ما يجي على السرير بتاعه والفراش بتاعه يوصل له زحفا مش قادر يقوم على رجليه من كثرة ومن شدة القيام في نفس الوقت كان مربي فاضل وكان معلم قدوة وانتوا عارفين كما قال علماءنا ان انت لما تعوز تتعلم من عالم بتتعلم من لحظه قبل لفظه يعني بتتعلم من احواله من خشوعه من توكله من تقواه من ايمانه من عبادته قبل ما تتعلم من علمه والكلام اللي هو بيقوله سبحان الله تعالوا نشوف قصة عجيبة جدا توضح لك قد ايه الراجل ده كان مولع بالعبادة وكان محب جدا للعبادة وحبه للعبادة ده فرع من محبته لله سبحانه وتعالى يعني كونه انه بيحب العبادة دي يبقى اكيد هو بيحب ربنا لانه مين اللي امره بالعبادة دي الله سبحانه وتعالى ففي يوم من الأيام كان خارج في غزوة من يعني في غزاة إلى بلاد كابول كان نفسهم يفتحوا البلاد ديت عشان يدخلوها الإسلام وهو ده هم المسلم كما قال ربيع بن عامر لرستم قائد جيش الفرس لما قال له من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة فهم خارجين اللي بيحكي القصة ده واحد اسمه جعفر بن يزيد جعفر بن يزيد بيقول احنا كنا خارجين في غزاء إلى كابل واحنا رايحين هناك بيقول كان معانا صلة بن أشم العدوي قال وانا طبعا أول مرة ألتقي بيه لكن بسمع عنه كلام كبير جدا بسمع أنه ما شاء الله في قيام الليل إيه وصيام إيه وعبادة إيه وقراءة قرآن وذكر حاجة الله أكبر يعني لدرجة أنه كنت أسمع أنه يفضل يصلي لحد ما يقدرش يرجع لفراشه إلا وهو زاحف على إيده ورجليه من كتر ما رجليه بتورم من شدة العبادة والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى قال لكن لما خرجنا ودخلنا على بلاد كابول كده عشان نغزوها حبينا نستريح في مكان ما فلما استريحنا فوجئت بصلة بن أشم بعد صلاة العشاء مباشرة وصلاة السنة راح إيه راح داخل نايم قال فخذلت أصابني غبن شديد جدا إيه اللي حصل ده معقول هو ده اللي أنا بسمع عنه إن هو ما شاء الله قيام وعبادة وصلاة يروح ينام بعد العشاء لا لا لا لا ده أكيد أنا سمعت كلام غلط أو انضحك عليا وبعدين قلت في نفسي إيه طب ما تراقبه شوف هيعمل إيه وشوف احواله عامله ازاي قال فضلت مراقبه وعامل نفسي ان انا نايم ومفتح عينه مغمض عين كده لحد اما الناس كلها نامت وصلة فجأة بيبص يمين شمال الكل نام راح قايم بالراحة وراح متسلل كده زي القطط كده واخد بالك وراح خارج من المعسكر بتاع الجيش ده وراح داخل في الغابة وسط الأشجار والزروع الكلام ده بالليل وداخل الغابة قال فاتسحبت ومشيت وراه جعفر بن يزيد بيحكي القصة بدقة جميلة جدا انا عن نفسي بحب اسمع القصة دي قوي فبيقول مشيت وراه لحد ما دخل الغابة استخبيت ورا شجرة فلقيته دخل واتوضى واخد معاه شوية مية اتوضى وصف قدميه بين يدي الله وصلاة وبكاء ونحيب وعمال بقى قمة في الخشوع بيقول فجأة حصلت مفاجأة لا تخطر على قلب بشر ايه المفاجأة اللي حصلت بيقول فجأة لقيت اسد صوته بيصدع الجبال حاجة صعبة جدا انت عارف طبعا الاسد عامل ازاي يعني فبيقول فجأة لقيت صوت اسد والاسد ده متجه نحو صلة بن اشيم قال اما عني انا انا عن نفسي انا طبعا اول ما سمعت صوت الاسد على طول رحت طالع فوق الشجرة خفت من الاسد بيقول فلقيت الأسد بيقرب من صلة بن أشم الحكاية دي بيحكيها الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء بيقول لقيته بيقرب من صلة بن أشم بيقول فظننت ان صلة هيترك الصلاة ويجري عشان يلحق نفسه وطبعا هو مش هيلحق لان ده اسد يعني سرعته قوية جدا بس بيقول على الاقل يعني هياخد بالاسباب ويجري بيقول فلم يتحرك قلت مش ممكن الراجل ده فيه ايه بالظبط بيقول والاسد راح مقرب منه وصل عمال بيصلي وبيبكي وانا بقول في نفسي ايوه دلوقتي هياكله شويتين الاسد يبعد شويه ويقوم داخل عليه تاني اقول هياكله دلوقتي لا المره دي اكيد هياكله مش هيسيبه يعني وكل ده والاسد عمال يقرب وصل عمال يصلي ويبكي وفجاه راح الاسد قعد جنبه ما قربلوش وصلها ولا كان حاجه حواليه ولا كان اللي حواليه ده مثلا قطه صغيره مثلا ولا حاجه فضل يصلي وكمل صلاته بكل هدوء وسكينة سبحانك يا ربي شوف لما النبي بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة لما الواحد النهاردة دبانة بتيجي عليه وهو بيصلي بيفضل يعني عايش في صراع ومشاكل عشان خاطر دبانة ودوت سبحان الملك ده أسد عمال بيزقر وصوت الأسد أصلا يعني يصدع القلب رغم ذلك لم يتحرك فضل يصلي لحد اما كمل الركعتين بتوعه ومطول وبراحته واول ما سلم راح باصص للاسد وقال له التمس رزقك في مكان اخر يا ابا الحارث ابو الحارث دي كنيه الاسد ده اسم من اسماء الاسد فقال له التمس رزقك في مكان اخر انا ما يعني ما ينفعش تكوني انا راجل بعبد ربنا وقريب من ربنا فما ينفعش تكون روح روح كل اي حد تاني قال جعفر فذهب الاسد وصوته وزئيره يصدع الجبال وفضل صلة ابن أشم يكمل صلاته وعمال شغال ما شاء الله بكاء ونحيب وخشوع بين يدي الله وفضل كده لحد قبل الفجر بحوالي مثلا ساعة وراح داخل المعسكر وراح متغطي وكأنه نايم طول الليل عشان ما حدش يعرف انه كان بيصلي قيام الليل نزل جعفر من على الشجرة ومشي ورا صلة ودخل المعسكر وقال يعني يا دوب نام ساعة عشان يقوم يصلي صلاة الفجر قال فنظرت إلى صلة فكأنما يعني كان نايم على الحرير كأنه نايم على الحرير قايم ولا كأنه كان بيصلي قيام ليل ولا كأنه تعبان ولا أي حاجة قال أما أنا فبي من التعب ما لا يعلمه إلا الله سبحان الله الواحد لما بيقعد يتأمل في قصة زي كده بيقول حاجة عجيبة جدا هل ممكن إنسان يوصل لمرحلة من خشوعه وحبه لله سبحانه وتعالى ومن عبادته ان ربنا سبحانه وتعالى يسخر ليه المخلوقات زي كده دي حصلت على فكرة كتير جدا ومن ضمن المواقف الجميلة اللي تفكرني بالموضوع دوت سيدنا سفينة اللي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي في يوم من الايام كان راكب مركب مع بعض الناس والمركب غرقت وكل الناس غرقت الا سفينه تعلق بلوح خشب ووصل لجزيره والحكايه بيحكيها الامام الحاكم الحاكم بسند صحيح انه وصل لجزيره فلما وصل للجزيره قال الحمد لله انا وصلت المكان يعني عشان نشوف ايه اذا كان في ناس عايشين في المكان ده ولا لا بيقول ففجاه لقيت قدامي اسد يعني خلص من البحر لقى قدامه اسد بيقول فلما نظرت وجدت امامي اسدا فخفت منه ولكن خوفي من الله كان اعظم من خوفي من ذلك الاسد بيقول فقربت وما خفتش مع ان الاصل في البشر انه مش عيب انه يخاف ولا حرام انه يخاف من اسد ده اسد يا جماعه طب وهو مش مش مش مطلوب مننا احنا ان احنا نخاف من ربنا اكتر ايوه الفرق بين خوفك من الحاجات اللي زي كده وبين خوفك من ربنا ان خوفك من الاسد ممزوج بالكره انت بتكرهه لانه ممكن يموتك لكن خوفك من ربنا ممزوج بالحب واضح الفرق يا جماعه بيقول فالاسد فضل يبص لي ويمشي قدامي وكانه بيقول لي تعالى امشي ورايا انا هوصلك للي انت عايزه ربنا بيسخره لان ما من دابه الا هو الله الا هو اخذ بناصيتها ما تخافش ده سيدنا يونس عليه السلام نزل في بطن الحوت والمولى عز وجل يوحي الى الحوت او يلهم الحوت ده بان هو ان يونس عليه السلام ليس لك طعاما ولا غذاء وانما جعلت بطنك سجنا له فلا تهشم له عظما ولا تاكل له لحما اوعى تاكله فما ياكلوش خلاص حتى لو كان الحوت ده جعان ما ياكلوش بامر من الخالق سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فشاهد في الموضوع ان سفينه رضي الله عنه وارضاه فضل ماشي ورا الاسد والاسد يوصله من حته لحته ويرجع يبص له كانه بيقول له امشي ورايا بيقول فضلت ماشي وراه لحد ما شفت دخان طالع فعرفت ان في ناس قاعدين في المكان دوت قال فنظر الي الاسد ورأيت الدموع في عينيه وكأنه حزين لفراقي الله الناس دي كلها يعني اكيد اكيد من من قربهم من ربنا وحبهم لربنا وعبادتهم لربنا ربنا سخر لهم الكون ده عقبه بن نافع لما راح يفتح مدينه القيروان قالوا له المدينه مليانه بالاسود والافاعي قال لهم لا عليكم ما تخافوش ما فيش مشكله ثم نادى نادى ايتها الاسود ايتها الافاعي ايتها العقارب ان اصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلي رايه لا اله الا الله فافسحوا لنا الطريق يقول الإمام الذهبي فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحيات تحمل ولدانها وأفسحت الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأمصار إن الكون ده كله عارف مين هو ربنا وعارف مين هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم النبي قال كده كما في السلسلة الصحيحة ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس هم دول بس اللي ما يعرفوش النبي ما يعرفوش قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمثلة كبيرة قوي ربنا قادر يسخر لك الكون ده كله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كانوا بيسمعوا صوت تسبيح الطعام في ايد النبي وكانوا بيسمعوا صوت تسبيح الحصى في ايد النبي والجذع حن للنبي لفراق النبي والحديث في البخاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في يوم الأيام لما أرسل جيش عشان يحارب على بعد شهر من المدينة المنورة ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الجيش كاد ان يهزم واذا عمر بن الخطاب وهو في خطبه الجمعه مره واحده ترك الخطبه وراح مستدير وقال يا ساريه الجبل يا ساريه الجبل يعني يا ساريه اللي هو قائد الجيش الزم الجبل بعد شهر يرجعوا ويسالهم عمر بن الخطاب ماذا كيف صنعتم في حربكم قال والله كدنا ان نهلك كدنا ان نموت لولا أن سمعنا صوتا والله يشبه صوتك يا أمير المؤمنين يقول يا سارية الجبل فتحصنا بالجبل وجعلنا الجبل خلف ظهورنا وقاتلنا الأعداء فانتصرنا فقال ابن عمر هو أمير المؤمنين عمر هو اللي كان بيقول يا سارية الجبل ربنا تولى توصيل صوت عمر بن الخطاب لحد ما يوصلهم على مسيرة شهر ويوصل هناك ويتحصنوا بالجبل وينتصروا بفضل الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب اللي لما عمرو بن العاص فتح بلاد مصر وكان أهل مصر في هذا الوقت لهم عادة سيئة في شهر بقونة كانوا يجيبوا جارية من أجمل النساء ويجملوها بالذهب ويروحوا يدوا لأهلها بتقلها ذهب ويرموها في النيل عشان يرضى النيل عنهم عشان تفيض المياه بتاعته وكان النيل كان نزل 16 متر والمية خلاص أجدبت وأهل مصر لا يستطيعون أن يقيموا في هذه البلد إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بمياه النيل فلما المياه جفت خلاص الناس تاني يوم محضرين نفسهم ان هم يمشوا خلاص من أرض مصر وإذا بالمفاجأة عمرو بن العاص لما سمع الكلام ده وقالوا له لازم نعمل كذا وكذا ونجيب بنت نشتريها وندفع ثمنها ذهب ونحليها بالذهب ونرميها في النيل إرضاء للنيل قال هذا لا يكون في دين الله وإن الإسلام يجب يجب ما قبله مش ممكن ان احنا نعمل ده الكلام ده كله جاهلية وده شرك بالله سبحانه وتعالى ان احنا نعتقد ان النيل ينفع من دون الله وأرسل الرسالة لعمر بن الخطاب قال لقد أنصفت وأحسنت وإن هذا لا يكون في دين الله وسأرسل إليك رسالة فإذا وصلتك ستجد فيها بطاقة فإذا وصلتك البطاقة فألقها في نهر النيل وتوصل الرسالة وفيها البطاقة مكتوب عليها من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر بيكلم نيل مصر أما بعد إن كنت إنما تجري من قبلك بجدعنتك أنت يعني وبتدينا المية دي جدعانة منك فلا تجري مش عايزينك تجري وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأل الله عز وجل أن يجريك أهل مصر خلاص شايلين المخالب بتاعتهم وماشيين تاني يوم راحلين من أرض مصر مش قادرين يعيشوا وإذا بالنيل يفيض 16 مترا في ليلة واحدة من أطاع الله طوع الله له الكون كله هم كالملائك في السماء مطهرين روائع التابعين حدثونا عن كرام تابعين للمشاهد